الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله قلت اليوم في مسألة إصلاح القلوب مع الله عز وجل في أول خطبة الجمعة ما الحل لما نحن فيه وهذه الكربات الكثيرة المتوالية التي لا تكاد تنتهي كل يوم تبدو كربة جديدة الحل ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اكشف عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم رد عنا الأذى اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بمعافاتك من عقوبتك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك الله جل جلاله وحده هو القادر على أن يكشفها ما السبيل إلى استنزال رحمة الله لتنكشف الكروب أن نرجع إلى الله عز وجل ونتوب كيف بإصلاح القلوب ما السبيل أن تتعلق القلوب بالله وحده وأن تنسى القلوب الدنيا وأن تتغافل عنها وأن تثبت على الحق وأن تتعامل مع الله جل جلاله أنه هو السميع البصير العليم القدير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إخوتي أصلحوا قلوبكم يصلح الله أحوالكم ثم مباشرة في السيرة وما زلنا مع غزوة بدر وأهميتها غزوة موقعة كانت الخصومة فيها في الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فهذا هو كان مغزى ومعنى القتال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وكانت غزوة بدر بداية لسلسلة من المعارك يحتدم فيها الصراع بين الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل هو من أول الخليقة من أول ما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى هذه الساعة إلى أن تقوم الساعة صراع بين الحق والباطل لأن هذا ما توعد به الشيطان بني الإنسان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل هكذا هي الدنيا هكذا هي الحياة سنة كونية ربانية ثابتة لا تتغير صراع بين الحق والباطل المهم انت فين مع الحق ولا مع الباطل المهم انت بتصارع على ايه صراعك من اجل ايش هو هي دي القضية هذه البداية كانت في شريعة الإسلام في أمة الإسلام منذ أول غزوة بدر بعد كده مع فارس مع الروم لا تحسب لا تحسب أخي أن الصلة مقطوعة بين ما يحدث اليوم وما كان في بدر دايما أقول أننا أمة سندها متصل لسنا أمة مقطوعة النسب بما مضى لا نحن أمة ضاربة بجذورها في عمق الزمن لذلك لابد أن تعلم أن كل ما يدور لابد أن, تنسي أن تربطه بين الأصل ونتائجه كان أول سيف أشهر في بدر إيذانا بابتداء النضال المسلح بين الحق والباطل كلما انتهت معركة قامت أختها إخوتي بدر كانت أعظم الغزوات في التاريخ مطلقا لسببين السبب الأول أنها كانت أول غزوة لها اثرها في اظهار قوه الاسلام فكانت بدايه الطريق ونقطه الانطلاق في انتشار الاسلام ثانيا لانها رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل آه رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل لذلك سماها الله جل جلاله يوم الفرقان يعني كده فرقت كده الفرقان فكانت الفرقان النفسي وكانت الفرقان المادي وكانت المفاصلة التامة كانت المفاصلة كانت بدر المفاصلة التامة بين الإسلام والكفر تجسدت فيها هذه المعاني عاشها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية بقول لك فرقان نفسي أعظم أنواع التربية التربية بالمعايشة التربية بالمواقف التربية بالواقع المادي الملموس المحسوس مش الكلام تربية في الموقف لذلك كانت تربية الأمة في غزوة بدر زي ما هنقول بقى في نتائجها بعد ما نسرد الغزوة احنا بس اللي احنا بنقوله ده مقدمة ومدخل للغزوة بإذن الله تعالى إذا ربنا أكرمنا وسردنا الغزوة ثم وصلنا إلى نتائج الغزوة والفوائد المستفادة بصائر للمسلم المعاصر من هذه الغزوة هنقول بقى كلام في آه، نتائج هذه الغزوة الكلام النهاردة الليلة دي في إن تربية الصحابة ابتداء في أن يواجه الأخ أخاه والابن أباه والأب ابنه تربية في الواقع نفسه في المعركة نفسها سيدنا أبو بكر ابنه يقول له بعد الغزوة لقد رأيتك يا أبي وكنت قريبا مني لو أردت أن أنال منك لقتلتك فسيدنا أبو بكر يقول له إيه والله لو رأيتك لقتلتك هو ده الفرق بين الإيمان والكفر هو ده الفرق بين الإسلام وغيره ان اللي على الكفر قال له انا كنت اقدر بس سبتك قال له لكن انا لو قدرت ما كنتش سبتك ليه لان عقيده سيدنا ابو بكر وحبه لله تنفي علاقته تماما بهذا الولد مش ابنه ده محارب للدين محارب لله واللي يحارب ربنا ما يبقاش ابني ولا اخويا ولا اللي يحارب ربنا ما عرفوش اللي يحارب ربنا سيقتله الله اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأهلكه اللهم إنا نسألك من أرادنا اللهم من أرادنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين وبلادنا من أرادنا بشر من أرادنا بكيد من أرادنا بسوء من أراد الدعوة بضر فاللهم أهلك اللهم ابتلهم بالسرطانات المهلكة اللهم أهلكهم اللهم ابتلهم بالشلل التام والمرض العضال والموت الزؤام يا قوي يا متين أنت القاهر فوق عبادك رد عنا أذى المؤذين وكيد المك... المجرمين اللهم إنا نسألك العافية والعفو في الدنيا والدين آمين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما يلاقي ابنه بيحارب ربنا ده يبقاش ابنه يبقى اسمه عند سيدنا أبو بكر محارب ذلك نفس الموقف العجيب لما شاف سيدنا بلال بيأسر أخوه وماشي بيه فقال له اشدد عليه يدك فإن عند أمه مال ستفتديه بالكثير فقال أهذه وصايتك بي وأنا أخوك قال لا لست أخي إنما هو أخي من دونك هذه المعركة بينت ده بقى في الموقف ما انت بتقول لي انا اخوك وبتقول لي ان انا بحبك في المواقف يبان بقى اذا كنت اخويا ولا عدوي يبان في المواقف اذا كنت بتحبني ولا بتكرهني يبان في المواقف ان كنت معايا ولا عليا مش بالكلام هي القضية في النهاية تظهر في الموقف فظهر في الموقف بقى سيدنا أبو بكر مع ربنا ولا عاطفة الولد سيدنا عمار بن ياسر في ال- مع في- مع العاطفة والأ- والأخوة أخوة الدم ولا في أخوة الدين بانت الحقيقة في المواقف عشان كده كان أحد السلف بيفسر آه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك وأسك وأسألك الرضا بعد القضاء معايا يا أخي أنت اسمك إيه النهاردة رأفت رامي رامي يا رب استر يا رب رامن ال كنت بقول ايه يا عم رامي ان في في ال- في المواقف بيبان كل شيء اسالك الرضا بعد القضاء بيقول ايه لان الرضا قبل القضاء عزم على الرضا لكن بعد القضاء هو فعل الرضا يبقى قبل ما ربنا يقضي انا بقول انا راضي طب بعد القضاء ما ينزل اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العافيه في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا امين ثلاثة ثلاثة ايه ان غزوة بدر كانت اعظم غزوات الاسلام فضلا وشرفا لثلاث اسباب السبب الاول انها كان لها اثرها في اظهار قوة الاسلام وبدء الطريق ونقطة الانطلاق اثنين رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل نفسيا وماديا ومفاصلة على ارض الواقع فرقان نفسي في نفسية المسلمين دول مين واحنا مين فرقان نفسي فرقان نفسي ان زالت هيبة ابو جهل ابو جهل ده كان اسمه يهز ابو لهب عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الاسماء الضخمة دي اللي كانت بتهز مكه لما جت وجاثم أب- وعبد الله بن مسعود على صدره على صدر ابو جهل قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم قال له يا ده انت اللي كنت بترعى الغنم ده انت في حته عاليه قوي ارتقيت ارتفعت مرتقا صعبا قاعد على صدر ابو جهل طفلين معاذ ومعوذ بن عفراء هم اللي يقتلوا صناديد قريش جل جلال الله لله في خلقه شؤون لذلك كانت فرقان نفسي أن تنهد صورة الكفر وهيجي معانا أرجو أنه يجي معانا الكلام الليلة دي كلام في منتهى الخطورة يعني كلام في منتهى الخطورة أقول لك حتة بس صغيرة فيها آه إن آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه بقول إيه فالمصلحون المخلصون والدعاة الصادقون يحملون في جنباتهم مصانع إيمان تبث إنتاجها في قلوب من حولهم يمدون به كل جبان رعديد فإذا به في الميدان أسد حصور اقول تاني تدفع كم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس بتوع فضفضة كانوا أكثر الناس صلاة على النبي يبدو انهم بطلوا صلاة على النبي اليومين دول صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل صلاتنا على سيدنا محمد بركة علينا يا رب العالمين بقول ايه فالمصلحون المخلصون والدعاة الصادقون يحملون في جنباتهم في جيناتهم يحملون في قلوبهم يحملون في عقولهم يحملون بكلامهم يحملون بتصرفاتهم يحملون بمواقفهم يحملون ب ب- بوقوفهم بوجودهم بصورتهم فقط مصانع ايمان مصانع ايمان تبث انتاجها في قلوب من حولهم ويمدون به كل جبان رعديد فاذا به في الميدان اسد حصور بمنتهى البساطه طفلين صغيرين الرسول ردهم عيطوا دخلهم إذا بهم يقتلوا الراجل صاحب الجمل الأحمر اللي كشامة اللي قال إيه إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه اللي هم قالوا إيه ضر هؤلاء دينهم فرقان نفسي يعني بعد بدر قالوا إيه قالوا من لقينا لقد لقينا أشياخا اكلناهم في ساعه فالرسول قال لهم اوعى تقولوا كده لا تقولوا هكذا هؤلاء هم القوم لا اوعوا تفكروا ان انتوا لقيتوا شويه ناس كبار عواجيز جريوا قدامكم ضربتهم لا ده هم دول ده الواحد من دول كان يقتل ال 300 بس اللي نصركم الله لذلك لما قالوا كده نزع الله النصر من ايديهم قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الشاهد ايه هنا ان بدر كانت فرقان نفسي المسلمين اللي كانوا حاسين انهم هربوا من مكة فروا من مكة اللي كانوا حاسين انهم في المدينة ومعرضين ان اهل مكة هيبعتوا يجيبوهم وبعد بدر حسوا لا مفيش مكة مكة مين مفيش مشركين اقصد مفيش اهل مكه مفيش مشركي مكه خلاص خلاص خلاص خلاص علت الرؤوس فرقان نفسي فرقان مادي مفاصله واقعيه انت مين وانا مين ثلاثه ثلاثه ايه بقى ان غزوة بدر اعظم غزوات الاسلام فضلا وشرفا واحد لانها اول غزوة اتنين لانها رسمت الخط الفاصل الفرقان النفسي يوم الفرقان ثلاثة لان المحرك لها كان الايمان بالله وحده الصحابة لو كان عليهم كانوا رجعوا تاني لكن آه، اضطروا اضطرارا الى هذه المواجهه طاعه واحلى الاعمال اللي انت بتعملها على غير الهوى اللي انت بتعملها بس بس لله بس لله مش لحاجه تاني ابدا فدي حال الصحابه خارجين يقابلوا القافله القافله فرت فوجئوا انهم في مواجهه مع المشركين رغم انوفهم قيدوا اليها ربنا قال لهم روحوا وواجهوا يا رب واجهوا سمعا وطاعه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون رايحين مكرهين مضطرين وانا بقول دايما ان الاعمال اللي بتبقى كده آه، ربنا بيبقى استخلصها من الانسان آه، غزوة بدر الكبرى بنت منذ غزوة بدر التصور الإسلامي لعوامل النصر وعوامل الهزيمة بطريقة واقعية القرآن العظيم ونفسي السنة دي برضو تبقى حلقتنا في قناة الناس في رمضان عن القرآن برضو وقفات مع آيات إن شاء الله بإذن الله تعالى بس تكون أتقن من السنة اللي فاتت شوية آه اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد صل على النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن بيضع أصول وقواعد يرسي أصول وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس آه، الفقرة اللي أنا قرأتها لك دلوقتي إن المصلحون والمخلصون والدعاء الصادقون يحل- يحملون بين جنباتهم مصانع إيمان ده كان سر وجود النبي في وسط الناس لما وده ميراث كلنا كده بعد سيدنا النبي نقف و نقف الشيخ الإسلام ابن تيمية قال له إيه أوقفني موقف الموت قال لقائد الجيش وقفني في حتة أموت أموت فيها أوقفني موقف الموت الشاهد إيه هنا بيقول إيه إن القرآن بيضع أصول والسنة تضع أصول والعلماء يضع أصول كلام في الكتب انا بقول لك دلوقتي اهو المصلحون والمخلصون والدعاء الصادقون يحملون بين جنباتهم مصانع ايمان ده كلام لكن يحصل لو انت قربت من الشيخ قربت من الدعاء المخلصون والمصلحون الصادقون قربت منهم قربت من الدعاة المخلصين والمصلحين الصادقين قربت منهم وحسيت بالإشعاع الذري اللي بيغزوك ده ساعتها يبقى ه- الكلام ده تحول الى واقع لذلك لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين لما ربنا يقول كده في القرآن ونسمع سمعا وطاعة يا رب غير ما نعيش الموقف نبقى واقفين ولقينا فئة نعمل ايه نثبت طيب نثبت وننسى الذكر لا نثبت ونذكر نثبت ونذكر ونتخانق ونختلف لا ما نختلفش نثبت ونذكر ونتفق ونستعجل لا ونصبر يبقى العوامل دي لما تنفذ وتجتمع انا بقول كتير ان الكلام سهل لكن الواقع وتنفيذه والقيام به هو ده الصعب لذلك الغزوة دي بنت التصور الإسلامي الصحيح بطريقة عملية واقعية لما ربنا جل جلاله يقول للمسلمين إن ينصركم الله فلا غالب لكم فهموا وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فهموا وما النصر إلا من عند الله فهموا يعني إيه العزيز ويعني إيه الحكيم فهموا فهموا عوامل النصر ولا ينصرن الله من ينصره مش بالعدد ولا بالعدة مش بالاسماء ولا بالقوه وانما بمقدار الاتصال بالله بمقدار الاتصال بالله القوي القاهر القادر الذي لا يقف امامه احد جل جلاله كان بدر لبناء هذا التصور ليبسل الأمة على مدار التاريخ إلى قيام الساعة ليعلم المسلمون في كل زمان ومكان أنهم يملكون القدرة على التغلب على الأعداء والنصر على الأعداء مهما كانوا من القلة وعدوهم من الكثرة شريطة أن تتحقق فيهم عوامل النصر الحقيقية قوة الصلة بالله هي دي هو ده الموضوع الكلام ده منظر تماما في الإسلام لكن تحقيقه واقعيا كان في بدر 300 قدام 1000 فرسين قدام 200 سبعين ناقة قدام ألف شباب غض طري قدام كهول أصحاب خبرة وجلد وقوة شاربين السمنة البلدي هيعملوا ايه سبحان الله العظيم الكلام ده لما ربنا يقول ولا ينصرن الله من ينصره ايوه متأكدين من دي على يقين لكن لما نشوفها في بدر يتغير الفكر أيضا غزوة بدر كانت بمثابة إيقاف المد الشركي وتقليم أظافره على ظهر الأرض الإطاحة بكل رؤوس الشرك ودفنهم في بدر كل كل كل كل
سبعين رأس من رؤوس المشركين دفنت في بدر كلهم هم رؤوس الشرك وسبعين أسروا فلما دخلوا المدينة مقيدين اتغير فكرهم جهة الإسلام كنت بقول في درس الأربع درسنا الثابت في أكتوبر ربنا يديم علينا نعمة وي... وينجينا من الفتن صاحبنا اللي بيقول كانت أيام السابق أحسن من الأيام دي نقول له وانت أيام السابق كنت تقدر تيجي القناة دي كنت تقدر تدي درس وتعمل دورة في الصعيد خلينا منصفين يا ناس والفتح باب تشكيك تشكيك عقيدة عقيدة ايه؟ المسلمين عشان ينزل الشيعة يقولوا لهم كلمتين يبقى شككنا عقائد الناس وضيعنا عقائد الناس امال احنا لازمتنا في الدنيا ايه؟ احنا قلنا دلوقتي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وانا قلت قبل كده كتير كتير جدا ولازم نفهمها صح ان اللي بيشغلنا ربنا الدعاة اجراء عند الله اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا ثم انتظروا الاجر المعلوم من الله ثم الى اي مصير الدعوه تسير فذلك شان صاحب العمل لا شان الاجير انا خدام في دين ربنا ربنا اللي بيشغلني يطلع لنا واحد زي بتاع منصور مش عارف كان اسمه ايه اللي قال تحريم النقاب نفضل نتكلم عن النقاب يطلع لنا واحد تاني يقول عذاب القبر مفيش نفضل نتكلم عن عذاب القبر يطلع لنا واحد ثالث يحرم الحجاب نتكلم عن الحجاب يطلع لنا واحد رابع بفتوى في موضوع الختان نتكلم عن الختان يطلع لنا الشيعة نتكلم عن الشيعة ده شغل دي دعوة ده ابتلاءات بتمر بها الأمم كلها انا مش بدافع عن شخص ولا عن منهج انا قلت في نصيحه لو ان مش مش من رايي ان احنا ننصح كده لان انا عارف لا محمد مرسي ولا اللي معاه بيسمعوني انا عارف كده فلذلك لما اتكلم ما بكلمش محمد مرسي لكن قلت كده في نصيحه في المسجد في درس الاربعه اللي هو في ميدان في ربنا يكرمنا ومسجد الربانيه يتم بقى وننقل ان شاء الله بقول ايه ان قلت انا انصحك ان تغلق هذا الباب تماما ورجع قطع العلاقات وقفل كل الابواب مع ايران تماما واعلم ان سياحه مكه كانت تقوم على الحج والعمره فلما ربنا جل جلاله فتح مكه للاسلام انزل قوله تعالى سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طب يعملوا ايه واقتصادهم يقوم على السياحه قال الله وان خفتم عيله هو الله عليم عارف الناس هتقول ايه طب ناكل منين قال الله وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء قلنا بفضل الله قبل الناس كلها في الخطبه بتاع ميدان ميدان المساحه في الهرم مسجد نور الاسلام واتكلمنا ان دي خيانه ولازم نقفل الباب ده تماما واتكلمنا بعدها كتير ان اي بؤره سينبت فيها شيعه سنحاربها وبنفسي قلنا الكلام ده كتير مش معنى كده ان احنا موافقين لا بس ما ينفعش الانصاف بقى فين والعدل فين ان انا اقول بقى عشان الحته دي يبقى ده وحش والتاني حلو يا راجل حرام عليك يا راجل اتقي الله الشاهد ايه ان كانت ايقافا لمد الشرك على ظهر الارض وتقليم اظافره والاطاحه بكل رؤوسه ودفنهم في بدر اشتغل يا رامي ربنا يهديك ويتوب عليك انت ومدن اخوك ابو جهل لما قالوا له ابو جهل ابو جهل ابو جهل لما قالوا له ان التجاره نجت وارجع لا داعي للاشتباك مع محمد فقال لا اقسم باللات والعزى واقسم باللات والعزى انه لن يرجع حتى يرد ماء بدر فيقيم بها ثلاثه ايام يعمل ايه لو لا ارجع فين ده انا لازم اروح لهم هناك في المدينه اقرب لهم يعمل ايه ينحر ويذبح ويشرب ويغني ويعزف ويرقص وتسمع الدنيا كلها بمسيرته فلا يجرؤ محمد ولا غيره ان يتعرضوا لقافله بعد ذلك هو ده سر خروجهم قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم هفصلك يا مدني آه قال لي هنروح هنروح بدر نقعد ثلاث ايام ونجيب المغنيات يغنوا والرقصات يرقصوا ونغرق الدنيا خمره ونشرب ونسهر ونصوت ونصرخ والدنيا كلها تسمع ان احنا قعدنا جنب المدينه ثلاث ايام عشان بعد كده محمد ولا حد غيره يقدر يلمس شعرايه او يفكر ان هو يهاجم قافله شوف الغرور والكبر والعجب ورؤيه النفس فربنا جل جلاله دفنوا فيها ابو جهل رجع ما حصلش وهكذا كل من اغتر وتكبر واراد الاذى ونوى السوء واضمر السوء واظهر الشر وعاد الله ورسوله والمؤمنين وحاربهم فان الله يخزيه ويخذله ويذله وينتقم منه بسنة كونية ناخد فاصل ثم أعود إليكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله آه غزوة بدر أنا نفسي أدخل في الغزوة بقى ونحكي إيه اللي حصل بالظبط ولكن آه المقدمة دي عندي مهمة جدا في هذه الغزوة تجلى فيها مبدأ الأخذ بالأسباب ومبدأ الشورى بين القائد والجنود مش قلت لكم ان الغزوة دي كانت تربية عملية ربنا جل جلاله قلت في خطبة النهارده اننا على دين عظيم يا له من دين عظيم لكن احنا مشغولين عن الدين العظيم ده بالفلوس والنسوان والعيال والمشاكل والهموم والسياسة والحكم والمناصب والاقتصاد مشغولين عن التفكير في عظمة الدين اللي احنا عليه الدين ده اللي احنا عليه دين عظيم جدا دين عظيم جدا لذلك ربنا جل جلاله في ديننا وشريعة الإسلام بيربي الناس بالمواقف وعارف أحيانا تحس إيه أحيانا أبقى ماشي آه معايا أمشيحة آه أحيانا تبقى ماشي وت... مثلا ايه كنت جاي كده من مش عارف منين وفوجئت انهم عاملين كمين في حته كده فقلت يعني دي حته تقف فيها ده استفزاز يعني انت انت عايز تضايق الناس الوقفه دي مش عشان تدور على حد بتفتش على حاجه لا لا لا دي مضايقه بس احيانا تحس ان في بعض القوانين كده بيتربص بيك ربنا جل جلاله في شريعته بيساعدك على انك تطيعه ويساعدك على انك ما تعصيش ويعلمك ازاي تتفادى العقوبة ازاي وازاي سبحان الله زي المعسكرات الدائمة خمس مرات صلاة في اليوم والليلة جمعة كل اسبوع اجتماع ووعظ وساعة و... إيه رمضان معسكر لمدة شهر 30 متوالية صيام و30 قيام الحج ثلاث ايام وانت لابس الاحرام والتنقل والمشاعر كل دي عوامل تربية واقع معسكرات تربية دورات تدريبية كانت بدر كده دورة تدريبية على واقع معاش ازاي نقدر نعيشه احنا عمالين نقول ولا ينصرن الله من ينصره ان ينصركم الله فلا غالب لكم اه واذ يعدكم الله كل ده وارد من غير ما يحاربوا من غير ما يحاربوا وهم قاعدين في المدينة تيجي طرقة بابيل تهلك الناس دول وخلصنا قادر قادر قادر قادر ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فربنا جل جلاله جل فيها مبدأ الأخذ بالأسباب ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عمل لكل شيء حساب الميمنة والميسرة والقلب والمؤخرة والمهاجرين والأنصار والأوس والخزرج والرماة وحملة السيوف وال كل حاجة خلي المية وده دي قصة الشورى بقى الحباب بن المنذر الحباب بن المنذر ده مين مين كنت بقول لما ربيعة بن كعب الأسلامي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة قلت مين أنت يا ربيعة عشان تبقى رفيق خليل الله في الجنة لكن هي دي ان ربنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابه ان تبقى همتهم عاليه ورقبتهم طول السما دماغهم تطول السما ما يستهينش بنفسه الحباب بن المنذر جندي من عرض الجيش واحد واحد في الجيش مش آه، يعني له فارس زي المقداد ولا ولا زي طلحة ولا زي الرجال الكبار يعني ولا زي عمر وابو بكر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة الحباب بن المنذر واحد من عرض الصحابة واحد بيجي يقول للرسول يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة قال له ربنا أمرك تقف هنا بس سمعا وطاعة ولا ده عايزين نغلب بنخطط أولا واحنا محتاجين نتعلم شوية أدب يعني لو واحد قاعد والشيخ قال حاجة لا يا شيخ الكلام ده لا لا لا غلط أنا رأيي إن يبقى كده صح هو ده اسمع كلامي اسمع كلامي و- و- وهتنجح اسمع كلامي بس اسمعني اصل انا فاهم في الحاجات دي اكتر منك يا شيخ الكلام ما يبقاش كده عيب قال له يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله ربنا نزل عليك وحي اقف هنا ام هو الراي والحرب والمكيده ما دخلش ب عرض مراده اطلاقا ما جابش سيره نهائي ما قالش ان عنده راي تاني الادب ده اللي انا قلته النهارده ودي اكتر حاجه آه، مخمخت في دماغي في خطبه النهارده ايه هي يا عم ياسر 42 ايه اكتر حاجه النهارده سيدنا الحسين سيدنا الحسين رضي الله عنه احنا بنحبه بنحبه لشخصه انا كل ما اتخيل سيدنا الحسين في جماله وبهائه و يعني إيه إيه سيدنا الحسين كان رجل جميل جميل جميل بكل المقاييس إيه إيه اوعوا تفكروا ان الشيعه هم اللي بيحبوا ال البيت لا ده آل البيت عند الشيعة دول حصان طروادة عارفين حصان طروادة يعني اللي هو بس راكبين الحصان ده عشان يوصلوا بيه لمآربهم هم لا دين ولا إسلام ده هم عايزين الدولة الفارسية وعايزين الدولة الصفوية ما ما مش دين ولا إسلام دول ما لهمش علاقة بالموضوع دول يريدون ال ال ال ال الإمبراطورية إعادة الإمبراطورية الفارسية مرة تانية الشاهد إيه إحنا بقى اللي بنحب سيدنا الحسين بنحبه صح سيدنا الحسين قيل له رضي الله عنه قيل له إن أبا ذر رضي الله عنه يقول إن الفقر أحب إلي من الغنى وإن المرض أحب إلي من الصحة فقال سيدنا الحسين يرحم الله أبا ذر ولكني أقول قلت شوف الأدب ما قالش لا غلطان ابو ذر فقر ايه ومرض ايه الصح انك ترضى ما قالش كده الادب الادب ده اللي احنا محتاجينه في زماننا ده الاحترام ده اللي احنا محتاجينه اليومين دول الاحترام ده اللي فقد بين الناس النهارده قال يرحم الله أبا ذر ولكني أقول من اطمأن إلى حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له الله كده كلمة تظبط الدماغ من اطمأن إلى حسن اختيار الله له إن ربنا اختار لك الزوجة دي واختار لك الشغلانة دي واختار لك البيت ده بس ما تمناش غير كده ده اختيار ربنا اختيار ربنا ليا قولي لا انا اللي اخترته يا ابني انت ما بتختارش وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فالشاهد نرجع تاني بعد قضية الأدب إن الحباب بن المنذر يا رسول الله سؤال هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة صلى الله عليه وسلم برضو سيدنا النبي يعني أنا أنا أقول إيه بأذوب حبا له صلى الله عليه وسلم أدب تواضع تواضع عجيب مش قال له طب ماذا تريد يا حباب ماذا وراءك ماذا عندك اشوف الاول هو عايز ايه قبل ما اقول له ما حصلش قال له لا لا ده رايي تواضع شديد بين القائد انتوا عارفين القائد ده مين خليل الله القائد ده مين سيد ولد ادم على الاطلاق ادم والنبيون خلفي ومع ذلك يقول لجندي لا ده رأيي بمنتهى البساطة لا لا ده رأيي أنا قبل ما يعرف هو عايز ايه فقال الحباب والكلام ده هيجي معانا بقى في سرد ال- ال- آه، الغزو ان شاء الله لكن القضية دلوقتي ان كان ال- كان الواقع العملي ده اللي انتقل لنا كله ودي ميزة نقل احداث السيرة ان احنا نفهم الدنيا تمشي ازاي سبحان الله يعني الواقع الأليم اللي احنا عايشينه سببه ان فعلا مفيش تطبيق عملي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا النهاردة آه، فتجلى فيها الأخذ بالأسباب ومبدأ الشورى بين القائد والجيش أنا عايز أخلص وأدخل في السيرة في ال- في المعركة ولكن قبل ما أدخل من- في المعركة عايز أقول الحتة الأخيرة دي مهمة قوي اللي هي إيه كان عدد المسلمين 313 314 319 340 يا عم عشان هم لما عدوا البدريين كل ال- اهل السير لما كتبوا اسماء البدريين احنا مهم نعرف اسماء البدريين ولو سمحتوا لي اقرا عليكم اسماء ال 313 بس خايف لا اضيع فيها حلقه فاحيلكم على آه، مصدر تقروا فيهم الاسماء ان شاء الله او يقدر ميدان يعمل لنا حركه المره الجايه بدل الشريط بتاع الاعلانات ده شريط يعرض اسماء الصحابه آه، آه، يعني آه، آه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اه في شريط فوق منه اظن يعني الشاهد ايه آه، ان العدد ده آه، 86 من المهاجرين و80 من الاوس و60 من الخزرج 314 دول راحوا علشان قافلة حين نودي على الجهاد وعده قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم خرجت 314 دول عشان قافلة فيها ألف بعير بيحرسها 40 راجل ال 314 هيحاربوا 40 فوجئوا القافلة أخذت ساحل البحر ونجت وفوجئوا إنهم في مواجهة مع جيش قريش جاي مسلح كامل التسليح بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية في هذا الوقت جاي يحارب قوامه ألف قدهم ثلاث مرات أكثر من ثلاث مرات معاهم فرسين اتنين جيش المشركين فيه 200 فرس معاهم 70 برير بعير جيش المشركين معاهم 1000 بعير 700 بعير من 700 الألف ايه اللي يخلي المسلمين يدخلوا مواجهة زي دي النفس دايما تميل إلى الراحة والدعة تتوقع المشقة والضرر لكن آه، ربنا قال ايه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ابن القيم في الفوائد شرح الآية دي شرح عجيب جدا وذكر عشر عناصر قال في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فإن المكروه قد يأتي بالمحبوب وإن المحبوب قد يأتي بالمكروه ومن لم يأمن ولا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة ولا تيأس أن تأتيك المسرة من جانب المضرة فأنت لا تعلم العواقب فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد مش عايز أسوق كلام ابن القيم عايز أقف أقف الوقفة دي ما الذي حمل هؤلاء الأصحاب أن يقفوا هذا الموقف مع أن آه، جزوة المعركة وجوانبها المادية تجعل أشد الناس تفاؤلا ينظر إلى آثارها من خلال غيوم سود يعني لو واحد شاف 300 قد كده قدام 1000 الألف دول معاهم ألف بعير معاهم آه، نساء قاعدين يغنوا ويرقصوا ويهجوا الإسلام ويهجوا النبي وأصحابه معاهم هيصين وفرحانين ومزقططين ودول جايين خايفين ومرعوبين و- و- و- ومزقوقين آه، مضطرين ايه اللي يخليهم لدرجة ان المشركين قالوا ايه واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم دول مغرورين قوي دول انهم يقفوا قدامنا ايه اللي يخليهم يقفوا الموقف ده جزاك الله خير مدني بيقول اسماء الصحابه نزلت على الشاشه جابها منين مش عارف آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آه ايه اللي يخلي الصحابه ي- يقفوا؟ لا لا لا لا ويبقوا مطمئنين جدا وثابتين و- وبعزه وزي ما بقول لك كده ان يجي الحباب بن المنذر اطلع قدام لا نرجع ورا لا نغور العيون لا ن... قال لا لا لا دول كانوا بقى مفكرين ان هم ينتصروا طب جالهم منين فكر انهم هيستطيعوا التغلب على المشركين في الموقعه دي ده ايه ده وصل لدماغهم ازاي ده يعني ليه ما كانوش مرعوبين ومهزوزين وعمالين يقولوا يا رسول الله ما نتفاهم معاهم يجي لك احيانا واحد كده او يقول لك ايه ده طب أ- أ- اروح نتفاهم معاهم بحيث انهم يرجعوا واحنا نرجع وخلاص ما حصلش ما حصلش ده قالوا له امضي لما امرك الله فوالله لن يخزيك الله ابدا هو ده يقيني ان ربنا لن يخذلنا ولن يخزينا هو ده يقيني لما تعامل باليقين ده لما تعامل ب- آه هقولها كلمة ونختم لما تيجي توزن ميزان القوة ما تنساش ربنا مع مين إذا كان ربنا مع فئة يبقى الفئة دي محتاجة مين تاني غير ربنا ولا حاجة ولا حاجة لا لا لا الموضوع أكبر من كده الموضوع ده عايز أعيده تاني إن شاء الله وقدر إذا ربنا أكرمنا في الحلقة الجاية وجينا إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونيجي إن شاء الله نعيد تاني إيه اللي خلى الصحابة يقفوا الوقفة دي ويقدروا يعملوا المواجهة دي جابوا منين اليقين ده كله أحبكم في الله استودعكم الله وقبل ما استودعكم الله عايز أسألكم على الواجب اللي بقالنا زمان ما تابعناش عليه يا ترى في صيام اثنين وخميس ثابت رجب على الأبواب شهر رجب على الأبواب وإذا دخل رجب يبقى نعتبره دخل رمضان رمضان كابس يا رجاله فعايزين نبدا نستعد صيام الاثنين والخميس ثابت آه، قيام ال 11 ركعه قبل النوم ثابت ركعتين قبل اذان الفجر ثابت جزء قران الصبح وجزء بالليل جزئين في اليوم ثابت اشتغل اشتغل اشتغل الاذكار الخمسه الاستغفار والصلاه على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان رتب وظبط امورك وقرب من ربنا اسال الله يتقبل مني ومنكم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء